معقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بحبايب الحلوين مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وآله وسلم قصة النهاردة قصة جميلة قوي بتوضح قد ايه ان الانسان لما يدوق حلاوه الايمان بيتمنى ان كل الناس اللي حواليه يدوقوا نفس الحلاوه وكما قال القائل من ذاق عرف ومن عرف اغترف اللي يدوق حلاوه الايمان يعرف يعني ايه الايمان واللي يعرف يعني ايه الايمان يغترف من الايمان ويحاول ان هو يزداد ايمانا بالله كل يوم عن اليوم اللي قبله تبدا القصه حبايبي من ان كفار قريش لما كانوا عمالين بيعندوا النبي عليه السلام وبيحاربوا النبي وبيحاربوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وعايزين يعني ينهوا كل الناس عن ان هم يقبلوا دعوة الإسلام ويبعدوا الناس عن النبي عليه السلام فالمهم هم بيحاولوا يعملوا اللي هم يعملوه ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون ففي يوم من الأيام جه في موسم الحج وطبعا القبائل كانت بتتوافد من كل مكان وكانوا بيحجوا في الجاهلية وفي الإسلام فالمهم ايه لكن طبعا كانوا بيحجوا في الجاهليه بطريقه وفي الاسلام بطريقه تانية خالص يعني الشاهد في الموضوع حبايبي ان كان كفار قريش يست... ينتظروا بقى زعماء القبائل اللي جايين من البلاد التانية ويقفوا لهم عند اطراف مكه اول ما يخشوا زعماء القبائل ياخدوهم على جنب يقولوا لهم اوعى حد فيكم يسمع كلام محمد ده بيفرق بين الابن وبين ابيه وبين الزوج وزوجه وبين الاخ واخيه ده عمل وسوى ويقعدوا ايه يشوهوا في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم من الايام يا حبايبي جه من اليمن من بلاد اليمن واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي الطفيل ابن عمرو الدوسي كان زعيم قبيله دوس اللي هي في اليمن قبيله دوس دي اللي منها ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اللي هو راوي الاحاديث المشهور فالطفيل بن عمرو الدوسي اول ما دخل مكه قابله زعماء قريش قالوا له يا طفيل إنك رجل كبير في قومك وإنت زعيم القبيلة اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم ليه طيب قالوا له ده ساحر وشاعر وكاهن وبيفرق بين الناس وخرب الحياة هنا و فما كان من الطفيل إلا إنه جاب حتتين قطن كده وحطهم في ودانه وسد ودانه وقال خلاص خلاص أخش إيه أطوف حوالين الكعبة ولو لقيته قدامي أديني ما اسمعش كلامه وخلاص فشاوروا له على النبي عليه السلام كان النبي بجوار الحجر الأسود وكان النبي عليه السلام واقفا يصلي ويقرأ القرآن بصوت عالي فالمهم فالطفيل بن عمرو الدوسي بيقول أنا وضعت القطن في وداني وبدأت أطوف حوالين الكعبة عشان ما اسمعش محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ القرآن أو هو بيدعو الناس بيقول لكن أبى الله إلا أن يسمعني برغم أن أنا حطيت قطن إلا أني سمعت القرآن وهو النبي عليه السلام بيقرأه قال فقمت شايل القطن من وداني وقمت مقرب منه فقلت له أنت الذي تزعم أنك نبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا نبي آخر الزمان فقال له وهل أرسل إليك الله عز وجل شيئا هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا أنزل إليك شيء قال له القرآن قال له أنزل إلي القرآن قال له أسمعني فراح النبي عليه السلام قرأ عليه بعض آيات القرآن فانشرح صدر الطفيل قال والله ما هذا بشعر هم بيقولوا له انه شاعر وساحر وكاهن لا ده انا راجل اصلا متمكن من الشعر ده انا اصلا شاعر اللي بيقوله ده مش شعر لا يمكن يكون شعر ده أكيد كلام ربنا فعلا فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي وبعدين قال للنبي إيه المطلوب مني أعمله قال له تدعو قومك أنت راجع دوس ادعو أهل دوس إلى الإسلام فكان الطفيل بن عمرو الدوسي كان شديد شوية في دعوته فراح الطفيل بن عمرو الدوسي رجع دوس وبدأ يدعوهم بس بشدة فلم يستجب معه أحد إلا فقط اللي هم يعني كان ليه سلطان عليهم يعني أسلم أبوه وأسلمت أمه وأسلمت زوجته ولكن الباقي بقيه القبيله كلها رفضت ان هي تسلم. المهم فسبحان الله قدر ربنا سبحانه وتعالى إني الطفيلة راح راجع للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله أنا دعوت دوس ومش عايزين يسلموا فيا رسول الله ادعوا الله على دوس وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لا يمكن يدعو على حد فرفع ايديه فالصحابة حطوا ايديهم على راسهم قالوا بس لو النبي دعا على دوس هلك الدوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم يا رب اهديهم يا رب وخليهم يجوني فراح بقى ايه امر الطفيل بن عمرو الدوسي قال له ادعوا الناس برفق ورحمه ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه فراح الطفيل بن عمرو الدوسي يدعو الناس الى الله فاسلمت القبيله بفضل الله سبحانه وتعالى وكم من ضمن اللي اسلموا ابو هريره اللي اسلم قبل وفاه النبي عليه السلام باربع سنين والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر مباشرة قول لي امال ايه كم الاحاديث اللي بيقولوها دي كلها لان ابو هريرة كان معجزة من معجزات النبي عليه السلام وكان ليه كرامة عند ربنا ان هو قال للنبي عليه السلام يا رسول الله اسمع منك حديثا كثيرا ولا احفظ قال له معك رداء قال نعم قال ابسط رداءك حط رداءك بينك وبيني فحط رداء بينه وبين النبي عليه السلام فالنبي قال حديث ثم قال له اجمع رداءك قال فجمعت ردائي فما نسيت كلمة بعدها أبدا فدي كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المهم يا حبايبي سيدنا أبو هريرة أسلم وجه إلى المدينة عاش ومعاه أمه بس أمه كانت لسه ما أسلمتش فكان كل يوم يدعوها إلى الإسلام فترفض كل يوم يدعوها إلى الإسلام فترفض في يوم من الأيام يا حبايبي أبو هريرة دعا أمه إلى الإسلام فقالت في حق النبي كلمة بذيئة أبو هريرة بيحب أمه وكان بر جدا بأمه لكن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو هريرة أغلى عنده من أمه صلى الله عليه وسلم يعني أبو هريرة بيحب النبي أكثر ما بيحب أمه طبعا شيء طبيعي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأبو هريرة راح للنبي وهو بيبكي فالنبي عليه السلام قال ما يبكيك يا أبا هريرة قال له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي مش عايزة تسلم واليوم يعني دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره قالت كلمة وحشة أو عنك يا رسول الله أنت أنت مبارك ومستجاب الدعاء ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فابتسم النبي وقال اللهم اهد أم أبي هريرة أبو هريرة قال أنا استبشرت بدعاء النبي النبي دعاء مستجاب يا جماعة فراح أبو هريرة جري على البيت فأول ما وصل البيت لقى باب البيت مقفول وسمع صوت حد إيه بيتوضى او بيغسل نفسه بميه كده وبعدين ايه فجاه سكت صوت الميه وفجاه سمع صوت حد بيلبس فايه اتاري امه كانت بتغتسل وبعدين لبست الخمار بتاعها وراحت فاتحه الباب والاول مره تبتسم منذ ان قدمت المدينه فابتسمت في وجه ابو هريره وقالت يا ابا هريره قال نعم يا اماه قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من شدة الفرح بكى وراح راجع للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله لقد استجاب الله دعائك وهدى أم أبي هريرة فحمد النبي ربه وأثنى عليه بكل خير ثم قال أبو هريرة يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا عبيدك تصغير عبد من باب التحبيب يعني اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دروس جميلة أوي ناخدها من القصة حبايبي أول حاجة ان الانسان لما يسمع حاجه من حد بيقول له اوعى من فلان واحذر من فلان ما يسمعش الكلام ويسلم لازم يتاكد ولذلك الطفيل بن عمرو الدوسي لما سمع منهم قالوا له اوعى تسمع لمحمد ده شاعر وكاهن و فلما سمع القران من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم شال القطن وقعد يسمع النبي فوجد انه على الحق فعرف ان الكفار قريش هم اللي على باطل وان النبي هو اللي على حق الحاجه الثانيه ان الدعوه الرحيمه لها ثمره عظيمه والدعوه الغليظه لها آثار وحشة جدا جدا يا حبايبي ولذلك الطفيل بن عمرو الدوسي لما دعا قبيلة الدوسي بشدة ما أسلموش ولما النبي وصاه بالرفق وراح دعاهم بالرفق واللين والرحمة أسلموا كلهم الدرس الثالث ان الانسان لابد ان يكون قريب من النبي عليه السلام طب النبي مش عايز دلوقتي يبقى قريب من سنه النبي عليه السلام ما ابو هريره كان ممكن يسلم ويعيش في اليمن كان هيبقى تابعي لكن تابعي مخضرم كبير لكن هو رفض قال لازم اروح اشوف النبي عشان يبقى صحابي وعشان ينعم برؤيه النبي وصحبه النبي الحاجة الرابعة ان الانسان ممكن يخدم الاسلام ولو في اخر ايامه ابو هريرة ما قابلش النبي عليه السلام الا اربع سنين ما عاش مع النبي الا اربع سنين من سنة سبعة لسنة عشرة ومع ذلك يعني سنة 7 و8 و9 و10 ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة كان قاعد معاه أربع سنين في أربع سنين كان من أكثر الرواة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه استثمر وقته كله في حفظ الأحاديث وتوصيلها للأمة بفضل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان برضه من ضمن الدروس لابد أنه يقدم كل ما يستطيع لخدمة هذا الدين زي ما أبو هريرة نشر حديث النبي عليه السلام إن الإنسان لما يدوق طعم الإيمان لازم يدوق أحب الناس إليه هذه الحلاوة ما فيش حد في الدنيا أحب إلينا من أبائنا وأمهاتنا ولذلك هو كان حريص على إسلام والدته آخر حاجة إن المسلم يكون حريص على إن هو يكون محبوب عند المؤمنين وإن هم كمان يكونوا محبوبين عنده ولذلك أبو هريرة سأل النبي عليه السلام قال له ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا ربنا يجعلنا وإياكم يا رب من المتحبين في جلال الله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول